شبعتك برك ومنك انت الهي وعيني عليك منتظرك راحتي في شخصك قلبي وروحي بين ايديك قلبي وروحي بين ايديك لما اشبع منك راح ادوس على عسل العالم وما فيه من شهوة وده شيء ملموس لكن وعدك هغلب بيه لما اشبع منك راح ادوس على عسل العالم وما فيه من شهوة وده شيء ملموس لكن وعدك هغلبني لكن وعدك هغلبني شبعتي بركي ومنك انت الهي وعيني عليك منتظرة راحتي بشخصك قلبي وروحي بين ايديك قلبي وروحي بين ايديك كويس كده
اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع مبارك في اسم الرب يسوع بارك الرب إلى الأبد أمين تعالوا بينا نصلي ونطلب الرب لأنه موجود اجتمع اثنين أو ثلاثة الرب موجود في المكان أمين امين يلا بينا نصلي يا رب لك المجد والتعبد يا رب لك الحمد والسجود يا رب بنعبدك يا رب بنشكرك لانك حي في وسطنا يا رب الغير مستطاع لدى الناس مستطاع لديك يا رب تعالى بلمس روحك على اجتماعنا في هذه الفرصه في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع هللويا هللويا صلاة كده موسيقى صباح الصلاة شكرا شكرا يا رب شعبك عملك في وسطينا النهارده شكرا يا رب تعالى النهاردة بلمسك على اجتماعنا بقوة روحك يا رب السكيب غير عادي على كل كبيرة وكل صغيرة يا رب الغير مستطاع لدي لدى الناس مستطاع لديك يا رب اخواتي اللي في الطريق ارسلهم في ملء البركه يا رب عملك عملك يا رب في اسم جلالك عملك في اسم جلالك يا رب انا واثق يا رب انه مفيش حاجه بتحصل في الكون الا وعينك موجوده بتراقب الاحداث الموجوده في المجتمع الاحداث الموجوده في المجتمع
انا ما اقدرش اتحمل حياة وانا مش مش في رضاك انا ما اقدرش اتحمل حياة وانا مش في رضاك بالدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك بالدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك يا دوب أتوب روحي تحن ليك أطيب تطيب واتحرك نواحيك يا دوب أتوب روحي تحن ليك أطيب تطيب واتحرك نواحيك والفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك الفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك للدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك للدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك يا دوب أتوب روحي تحن ليك أطيب وطيب واتحرك نواحيك يا دوب أتوب روحي تحن ليك أطيب بطيب واتحرك نواحيك والفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك الفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك أنا ما أقدرش أكمل في الغربة الأخضر أنا ما أقدرش أكمل في الغربة نفضار أتغرب أنا فيها عن وجه الأنوار أتغرب عن وجه الأنوار يدوب أتوب روحي تحني ليك أطيب بطيب واتحرك نواحيك يدوب أتوب روحي تحني ليك أطيب بطيب واتحرك نواحيك والفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك والفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك أنا ما أقدرش أغفل في رحلة طهر معاك أنا ما أقدرش أغفل في رحلة طهر معاك عيني بمجدك فيها بفتح على ضياك عيني بمجدك فيها بفتح على ضياك يا دوب أتوب روحي تحني ليك أطيب تطيب واتمنى نواحيك يا دوب أتوب روحي تحني ليك أطيب تطيب واتحرك نواحيك والفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك والفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك انا ما اقدرش اكمل في الغربة ولا اقدر انا ما اقدرش اكمل في الغربة ولا اقدر اتغرب انا فيها عن وجه الانوار اتغرب انا فيها عن وجه الانوار يا دوب اتوب روحي تحني ليك أطيب تطيب واتحرك نواحيك يا دوب أتوب روحي تحني ليك أطيب تطيب واتحرك نواحيك والفرحة تخليني أدوب جمع تاني فيك والفرحة تخليني أدوب وأتجم تاني فيك هللويا هللويا هللويا قل تطلبوا وجهي وجهك يا رب أطلب لا تحجب وجهك عني هللويا هللويا هللويا فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده يا رب تعالى بهذا المثال باسم يسوع خلي عينينا تستنير بحضورك يا سيد يا رب تغاضى عن كل ضعف وتقصير يا رب تعالى بالدم الكريم استر كل ضعف وكل أمور يا رب لا تليق بمجدك نشكرك لأنك عندك الحلة الأولى وعندك الخاتم وعندك الحذاء وعندك العجل المسمى فنفرح يا رب فنفرح بحضورك ففرح التلاميذ إزرائيل هللويا هللويا باسم يسوع باسم يسوع باسم يسوع باسم يسوع
يا رب انا جاي لك النهارده بقول لك لمسه على اجتماعنا في اسم يسوع يا رب ابنك مرنم انا بديله بمسحه الروح يا رب النهارده وبصلي مسحه الروح تيجي على حياته بقوه غير عاديه ابنك يا رب المرنم انا بصلي انك تعطيله لمسات بالروح القدس يا رب انا واثق انه انت تقدر تديله اكتر جدا مما يطلب او يفتكر يا رب اجتماعنا النهارده مع التسبيح والصلاه والعزف بقول لك ادينا وقت طيب ادينا وقت نقعد فيه معاك نتحاجج معاك يطول الحديث بيننا وبينك يا رب ويصير مجد غير عادي في الوسط انا بصلي من اجل ابنك لمسه بالروح القدس انا بصلي من اجل سكيب روحي عليه في اسم الرب يسوع المسيح مسحه للترنيم يا رب مسحه للصلاه يا رب في اسم جلالك يا رب مسحة الكلمة اخواتي المتواجدين والمتواجدات قدامك يا رب لمسة على حياتهم بقوة روحك سكيب غير عادي يا رب تملاه اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع انا واثق في ايديك واثق في ايديك وانا واثق يا رب انه في قوة روح يا رب غير عادية ستملأ المكان بالروح القدس في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع عشان كده يا رب بقول لك الترنيم والصلاة يا رب يكونوا ممسوحين يا رب بقوة غير عادية أيضا يا رب إخواتي اللي في الطريق ارسلهم في ملء البركة في اسم الرب يسوع أنا واثق في إيديك يا رب يا رب نقدر نقول العبارات دي والآيات دي الرب رعي فلا يعوزني شيء نعظمك لأنك أنت الراعي الصالح والراعي الصالح يا رب يبذل نفسه عن الخراب في اسم الرب يسوع قوتك قوتك قوتك يا رب قوتك يا رب هللويا شكرا لأنه أنت عظيم يا الله أنت عظيم يا الله أنت عظيم يا الله أنت رائع يا رب أنت رائع يا رب أنت رائع يا رب خلينا نسبحك وإحنا واثقين إنك موجود في المكان يا رب في اسم شخصك
لما بكون تعبان أروح لمين غيرك لما كنت تعبان أروح لمين أنت اللي تريحني أنت اللي تريحني يا يسوع أركع وأصلي لك أركع وأصلي لما كن حزين أروح لمين غيرك لما أكون حزين أروح لمين غير أنت اللي تفرحني أنت اللي تفرحني يا يسوع أركع وأصلي لك أركع وأصلي لما أكون في دي أروح لمين غيرك لما أكون في دي أروح لمين غ- أنت اللي تنقذني أنت اللي تنقذني يا يسوع أركع وأصلي لك أركع وأصلي لما أكون مظلوم أروح لمين غيرك لما أكون مظلوم أروح لمين غ- أنت اللي تنصفني أنت اللي تنصفني يا يسوع أركع وأصلي لك أركع وأصلي لما أكون خاطي أروح لمين غيرك لما أكون خاطي أروح لمين غير أنت اللي تخلصني أنت اللي تخلصني يا يسوع أركع وأصلي لك أركع وأصلي لما أكون حيران أروح لمين غيرك لما أكون حيران أروح لمين غيرك انت اللي ترشدني يا يسوع اركع واصلي لك اركع واصلي هللويا تعالوا كده كل اتنين جنب بعض يصلوا لبعض قول له يا رب بارك اخويا بارك اختي يا رب عيوننا نحوك عيوننا نحوك انت اللي تعلم كل شيء يا رب قال لك بطرس انت تعلم كل شيء انت تعلم اني احبك هللويا يا رب احنا عارفين محبتك الفائقة المعرفة لينا مطمنين يا رب على قلبك المليان بالحنان والغفران والبركة والبر لينا وانت اللي قلت يا رب لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير هاللويا نشكرك لأن ملاك الرب حال حول خائفين وينجيهم هاللويا يا رب تعالى لكل شخص يا رب تعالى لكل شخص تعالى لكل ألم تعالى لكل حيرة تعالى كل احتياج تعالى لكل ضعف تعالى جهزنا يا رب جهزنا نكون أواني للكرامة نافع للسيد مستعدة لكل عمل صالح هاللويا هاللويا من فضلك ومن فضلك صلي صلي اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب ادعوه وهو قريب هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا أشكرك يا رب أشكرك أشكرك يا رب هاللويا هاللويا هاللويا بدخل عرش النعمة ورنم كلمة تسبيحة وفد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة بدخل عرش النعمة وأرنم تنطلق كلمة تسبيحة ويفيض قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي واشف جروحي واكشف كل خبايا بنورك أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي واشف جروحي واكشف كل خبايا بنورك بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي ليك بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب انك ترفع نفسي ليك اصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي واشف جروحي واكشف كل خبايا بنورك اصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي واكشف كل خبايا بنورك بدخل عرش النعمة وارنم تنطلق كلمة تسبيحة ويطيب قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة بدخل النعمة وأرنم تنطلق كلمة تسبيحة ويطيب إليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي واشف جروحي واكشف كل خبايا بنورك أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي واشف جروحي واكشف كل خبايا بنورك يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيت شكرا ليك شكرا ليك عليك يلي استرعاني يلي ايديك دايما رفعني شكرا يلي استرعاني يلي ايديك دايما رفعني رغم ان انا بتغير دايما انت هللويا يرشي وعدك صادق لما توعد عن وعدك انت ما ترجعش رغم ان انا بتغير دايما انت مين ما بتتغيرش وعدك صادق لما توعد عن وعدك انت ما تل شكرا ليك شكرا ليك يلي بترعاني يلي ايديك دايما رفعني شكرا ليك يلي بترعاني يلي ايديك دايما رفعني خطة عظيمة هالي رحلة عمر انت راسمها لي ساعدني يا ربي اعيش لك عالي فوق العالم فوق احوالي خطة عظيمة مدبر هالي رحلة انت راسمها لي ساعدني يا ربي عيش لك عالي فوق العالم فوق احوالي شكرا ليك يلي بترعاني يلي ايديك دايما رفعاني شكرا يلي بترعاني يلي ايديك دايما رفعني وشوقي يا ربي احبك اكتر ده محدش بيحب هللويا وحد قلبي وخليني اسهر طول ايام اشهد عن حبك شوقي يا رب احبك اكتر اكتر ده محدش بيحبني قدك واحد وخليني اسمر طول ايام اشهد عن حبك شكرا لي يلي بترعاني يلي ديك دايما رفعاني شكرا ليك يلي بترعاني يلي ايديك دايما رفع يا اله ما الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفيك دي مع رحمك جيل ورا وامانتك ثابته وامانتك ثابته وما بتزول اعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مس إله عظيم إله عظيم إلهنا أمين حافظ سن وسنين بيطعم شعبه في برية ويخلق أسرى ومسبيين إله دانيال ورب داود بنؤمن انه مازال موجود يرجع عبيده حسب وعده من سيف جولياط ويجب اسود يا الهنا الصالح شكرا لي مهما بنشكر هنوفيك دي مع رحمك جيل ورا جيل وامانتك حتى وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مس في قلب السجن في قلب السجن ووسط الدين بتيجي بقوة يا أوفى صديق ونوي في البحر وطا شعبك تشق وتعمل من ما في ابواب ما في ابواب ولا اسوار امامك يا جبار ونتعضف مرة ولا نشوفك وسط يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفيك دي مع رحمك جيل ورا جيل وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل إله أبائنا وأجدادنا عهودك لينا ولولادنا يا فادي من الحفرة حياتنا وعدنا للسما تاخدنا بنعلن ان ايماننا فيك واليوم انكرنا وصاحي فيك بنظرة حب دوبنا ونرجع تاني بتوبة اليك يا الهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفيك دي مراحمك جيل ورا جيل وأمانتك ثابتة وما بتزول عمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل يا رب ملكش مثيل هللويا هللويا مرة كده اجتمع ملك كبير قوي على اورشليم بجيش 185 ألف وكانت الرسالة بتقول كده احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنة صهيون نحوك انغضت ابنة اورشليم الرأس على من عيرت وعلى من جدفت انت مين الرسائل اللي مبعوثة للتخويف تعالوا كده نصلي صلي الوقت اللي جاي دقيقتين او ثلاث دقايق يا رب اظهر قوتك لشعبك اظهر قوتك لشعبك اظهر قوتك لشعبك خلي شعبك يرى يمينك ازاي يا رب العدو يخوف ازاي والعدو بيهرب من امامك مكتوب كده تجعله كتنور نار في زمان حضورك تعالى رب بقوة لشعبك تعالى خلي شعبك يتشدد ويتشجع بشخصك هللويا هللويا
يلي مت بدالي وشايل كل احمالي في السماء تشفع فيا عمري ضاع واشتريت وقلبي تاه ولقيته وفتحت لعينيا اللي مت بدالي وشايل في السما بتشفع فيا عمري ضاع واشتريت قلبي تاه ولقيته وفتحت لعينيا يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي أنا قلبي يطلع ليك يا حمل مسبوح عني يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مسبوح ليك المجد والكرامة ليك المجد والكرامة والبهاء سلطانك بيحررني ليك القوة والجلال والبشر أبرع جمال نعمتك بتغيرني ليك المجد والكرامة والبهاء سلطانك بيحررني ليك القوة والجلال والبطن أبرع جمال نعمتك بتغيرني يا إلهي أنا قلبي يسكت لي يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مسلوح عني يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مذبوح عني ليك المجد يا فدينا اتجسدت وجيت لينا نورك نور أراضينا يا عجي وهنفضل وهنفضل نغني لك ويا نعيد بمجيئك نرفع راية إنجيلك يا عجيب ليك المجد يا فدينا اتجسدت نورك نور أراضينا يا عجيب وهنفضل نغني لك ويا نعيد بمجيئك نرفع راية إنجيلك يا عجيب يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبان أبدي يا رئيس السلام يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبان أبدي يا رئيس السلام انت الله انت الله المتجسد مجد والخالية بتردد يا عجيب انت مشتاق الامم فيك الامن والنعم ليك الحب والنغم يا عجيب انت الله المتجسد والمسيا المتمجد والخالية بتردد يا عجيب انت مشتاق الامم فيك الامن والنعم ليك الحب والنغم يا عجيب يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبان أبديا يا رئيس السلام يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبان أبديا يا رئيس السلام واتبناني ورضي بك يا واشتراني حن عليا اتبناني رضي بيا واشتراني وحن عليا بقالي في حضنه مكان ونسيت ايام الحرمان بقالي في حضنه مكان ونسيت ايام الحرمان بقى اهلي وعيلتي كمان وراس مالي اتبناني ورضي واشتراني وحن عليا اتبناني ورضي واشتراني وحن عليا ابن وليا شان كبير ابويا يبقى القدير ابن وليا شان كبير ابويا يبقى القدير ازاي اخاف انا مش شرير مهما جالي اتبقاني ورضي بيا واشتراني وحن عليا اتبناني ورضي بيا واشتراني حن عليا نساني الماضي الأليم خلى لساني قلت رنيم نساني الماضي خلى لساني غسلني غسلني بدمه الكريم وابتداني اتبناني ورضي بيا واشتراني وحن عليا اتبناني ورضي بيا واشتراني وحن عليا تعالوا شوفوا يا ناس يسوع تعالوا شوفوا يا ناس يسوع اداني الخلاص ماشي معاه مرفوع الراس علماني اتبناني ورضي بيا واشتراني وحن عليا اتبناني ورضي بيا واشتراني وحن عليا هعيش له طول السنين عبدي خاضع ويمين هعيش له طول السنين عبدي خاضع ويمين ولا عيب عنه شمال ويمين طول ايامي اتبناني ورضي واشتراني حن عليا اتبناني ورضي بيا واشتراني حن عليا وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم انا ليا اله عظيم انا ليا اله عظيم وبغني بين الناس انا ليا اله سامحني سامحني رغم اني عوجت المسلم مع حق ذنوبي ماضي الاثيم سامحني رغم عوجت المستقيم مع حسك الذنوب وماضي الأثيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله أنقذني أنقذني من الهبوط إلى حفرات الجحيم وجدت أنا فدية في دمه الكريم أنقذني من الهبوط إلى حفرات الجحيم وجدت أنا فدية في دمه الكريم وبغني أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم اترايف عليا إله الرحيم وعلى الركبتين حملنيك الفطيم اترايف عليا إله الرحيم وعلى الركبتين حملنيك الفطيم وبغني بين الناس وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم من حوله أغاني تسبيح إسرافيل لكن سامع مني الصلاة والترانيم من حوله أغاني تسبيح إسرافيم لكن سامع مني الصلاة والترانيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم أيوة إلهي صالح إلهي آمين اشهد عنه وكل السنين أيوة إلهي صالح إلهي آمين اشهد عنه مبارك وكل السنين إلهي حي أيوة إلهي حي حبه ماله زي أيوة إلهي حي حبه ما زي جه علشاني وخد مكاني وكان تدبيره صالح أيوة إلهي صالح إلهي أمين اشهد وكل السنين أيوة إلهي صالح إلهي أمين اشهد عنه ويقول لي إله عظيم أيوة إله عظيم بالعطا كريم أيوة إله عظيم بالعطا كريم بايد خيره وماليش غيره دايما هو صالح أيوة إلهي صالح إلهي آمين يشهد عنه وكل السنين أيوة إلهي صالح إلهي آمين يشهد عنه مبارك وكل السنين أيوة إلهي قدير ضامن المسير أيوة إله قدير ضامن المسير هو سندي وماسك ايدي علشان هو صالح ايوه الهي إلهي آمين يشهد عنه مبارح وكل السنين أيوة إلهي صالح إلهي آمين يشهد عنه مبارح وكل السنين أيوة برع جمال صاحب الجلال أيوة برع جمال صاحب كلام قولي فيه وعلي وعلن انه صالح ايوه الهي امين يشهد عنه مبارح وكل السنين ايوه الهي صالح الهي امين يشهد عنه مبارح وكل السنين هللويا هللويا الترنيمة اللي جاية لازم كلنا نرنمها بكل قوة تسبيح للرب يعلى وتعلى معاه معاه الفرحة هللويا آه عند المساء يبيد البكاء وفي الصباح ترنم والفزورة اللي قالها شمشون قال لهم من الآكل خرج أكلا ومن الجافي خرجت حلاوة دي الحاجة اللي دايما ربنا يعملها معانا في حاجة بتتعبنا في حاجة جافية أو قاسية علينا جدا لكن يسوع يقدر يخرج منها حلاوة في حاجة بالنسبة لنا متعبة مشكلة قوية علينا لكن يسوع يقدر يشبعنا هو بس هو بس يسوع بس هو اللي قدر يعني كانت فزورة شمشون كلها بتتكلم عن يسوع الأسد المفترس اللي كان طالع رب ده شمشون مسح وشق الأسد نصين وبص لإيه جوه جوف الأسد نح عسل نحر تعالوا نحيي يسوع اللي بيعرف ده عند كده هللويا صلي لكل شخص محمل أو حزين أو مشغول بحاجة ان باسم يسوع تتفتح عينك على قدرة يسوع وسلطانه امكانيات يسوع طرق يسوع اللي يقول كده ان المستقيم يبصر وجهه يا رب ادينا استقامة عشان نشوفك ونعرف طرقك ونطمن قوي ان انت موجود معانا
اسبح للرب يعلى وتعلى معاه الفرحة قلبي هيغني للقدير بإيماني أشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة غني يا نفسي للقدير بعلن إيماني شايف إلهي للسلطان للسلطان ومن أمامي يميل جبالي بالإيمان بالإيمان أنا أفرح وأهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك أنا أفرح وأهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك آه هللويا آه هللويا آه هللويا آه هللويا بعلن يسوع بعلن يسوع ملك واحد على كل حياتي قلبي هيغني للمسيح وبصوت الحمد تثبت صلاتي غني يا نفسي للمسيح عمري وحياتي كل أهدافي للمسيح للمسيح واليوم مجيئه هستنى اشوفه في الامجاد في الامجاد انا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك انا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك اه هللويا اه هللويا اه هللويا اه هللويا هللويا يا رب نشكرك لكل المجد يا رب
يا عمي واسندني وفي وقت الأزمة تنجدني الله بيدعمني وتسندني وفي وقت الأزمة تنجدني وإن كان وردة تقف في السكة ألاقي نبي ويرشدني مش حاجة اطمن طبعا طبعا بيطمن والجاي متأمن طبعا طبعا متأمن مش حاجة اطمن طبعا طبعا مطمن والجاي متأمن طبعا طبعا متأمن يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو شكروني الأعوان يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فروا من الأعوان وإذا كنتم شايفيني لوحدي أنا مش وحدي اللي معايا اللي معايا اللي معايا زيد الأكوان ما تقولش كثيرة وقليلة بتوعد من يد وسيلة ما تقولش كتيرة وقليلة لا تعدم من يد وسيلة شايلة كان الكون كله عارفها بأصغر تفصيلة ومش حاجة اطمن طبعا طبعا مطمن والجاي متأمن طبعا طبعا متأمن مش حاجة اطمن طبعا مطمن والجاي متأمن طبعا طبعا متأمن يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فروني الأعوان يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان وإذا كنتم شايفيني لوحدي أنا مش وحدي اللي معايا اللي معايا اللي معايا سيد الأكوان هللويا مبارك اسم الرب يا أبا.
وجودي ليك صدودي فادتني بدم صليبك فكت قيودي يا سبب وجودي ليك صدودي فادتني بدم صديقك فكت قيود وحدك فدية وحدك فدية وحقق حرية نلت في حبك كرامة وحياة أبدي دمك غطاني دمك غطاني بالرحمة كساني حبك مكاني وملا قلبي أغاني دمك غطاني بالله كساني حبك مكاني وملا قلبي أغاني عايش في خيرة ونعبد غيرة حاضر في حياتي وأيامي وماليني عبيرك عايش في خيرك ولا أعبد غيرك حاضر في حياتي وأيامي وماليني عبيد ساكن في قلبي ساكن في قلبي ملكك يا ربي لا ابني ولا نسيبك وده عهدي أبدي دم غطاني برك كساني حبك مكاني وملا قلبي أغاني دمك غطاني برك كساني حبك مكاني وملا شايلك في قلبي يا أحلى أب شايف مكاني فعليك يا رب أنا شايلك في قلبي يا أحلى أب شايف مكاني فعنيك يا ملقتش غيرك ملقتش غيرك في غناك وخيرك ملقتش غيرك في غناك وخيرك حنا ونيرك هين يا رب انا شايلك في قلبي يا احلى أب شايف مكاني فعني يا رب انا شايلك في قلبي يا أحلى أب شايف مكاني فعني أحييت مماتي أحييت مماتي وملك حياتي أحييت مماتي وملك حياتي العمر اللي آتي ملكك يا رب أنا شايلك في قلبي يا أحلى أب شايف مكاني فعنيك يا رب أنا شايلك في قلبي يا أحلى أب شايف مكاني تعال عينيك وإياك زماني وإياك زماني ترح أغاني وإياك زماني ترح أغاني كل الأباني منك يا رب شايلك في قلبي يا أحلى أب شايف مكاني فعنيك يا رب شايلك في قلبي يا أحلى أب شايف مكاني فعنيك يا رب أبان الله في السماء ليتقى بس اسمك يأتي ما ملكوتك لتكن ما شئتك كما في السماء كذلك على الأرض وخبزنا كفافنا عطينا في أيامنا واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا لا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والقوة